السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاصرة المباركة للحبيب محمد وتحيتنا إليك سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك عشر الإخوة الأعزاء مع الدرس الثاني بعد المئة نلتقي مع أحكام الشريعة الغراء شريعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وقد سبق لنا الحديث مع قول الله جل شأنه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطف إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين وحد يا سيدي قل لا إله إلا الله وهنا سؤال ما هي الأشياء التي تحرم بالحيض والنفاس والأشياء التي تحرم بالحيض والنفاس تنقسم إلى قسمين قسم يخص النساء وقسم يشترك فيه الرجال مع النساء يحرم على المرأة وهي حائض أو نفساء أن تصلي فما دام الدم ينزل عليها سواء كان دم حيض أو دم نفاس فالصلاة عليها حرام نمرة اثنين يحرم عليها أن تصوم فما دامت حائضا فالصوم عليها حرام ولذلك جاءت امرأة إلى سيد الإنسانية ورسول رب البرية محمد صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ماذا أفعل أيام أقرائي الأقراء اللي هي الحيضات إذا نزل دم الحيض فماذا أفعل فقال لها الحبيب المصطفى لا تصلي ولا تصومي فإذا طهرت فاقض الصوم ولا تقضي الصلاة ثلاث سيدي إذا طهرت فاقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وبعدين ده النبي كان في غاية الذوق والإنسانية والأخلاق يقول لها إيه فإذا ما طهرت فتمسكي بفرطة تمسكي بفرطة الفرطة عبارة عن قطعة من القطن وتمسكي بها يعني مسيها في المسك وبعدين حطيها في مكان نزول الدم بعد ما تطهري حتى يكون ذلك أعظم لزوجك فلا يشم منك إلا أطيب ريح يشوف ما كانش بيعالج وبس ده كان بيعالج النفوس كمان والله ده كان بيعالج النفوس كمان يا سلام عليك يا نبي وعلى إنسانيتها يا سلام قال بعد ما تغتسلي ما تنسيش تجيبي حتة قطمة وتحطها في المسك وتضعيها في مكان نزول الدم هذا المكان كان مهجورا أياما فإذا عاد إليه الحل عاد والرجل منشرح الصدر النبي عايز يحبب الناس في بعضهم ده احنا النهارده ما فيش حد خف بالتاريخ امبارح بزور المقابر وبعدين بمر على المقابر والله كده فمت فوتنا على قبر وقفت بقرا الكلام اللي عليه بقول لي يا لقينا اقرا كده ايه؟ قال لي ده كلام غريب جدا ايه مكتوب إيه؟ تعرف مكتوب إيه على قبر الناس والله يا حاجات غريب حتى الناس هجرت كل الاحكام الشرعيه حتى ما عرفوش اداب المقابر حتى الادب مع الموتى مش عارفين تعرف مكتوب ايه؟ والله دي بتصار علي جار زمان الاتي وظلمني مشيت سواح مسا وصباح ادور على اللي راح مني لا اله الا الله لا اله الا الله بقول له يا ابني ده ده رو- رواه مين رواه مين يا ابني عمك عبد الله بيقول عبد السرودي ده يبقى ابن خالد البخاري ولا مسلم ده بقى حتى الميتين بنغني عليهم شوف انصراف الناس عرفونا حتى الادب مع الموت المقابر دي النبي جعل زيارتها سنه بانها تذكرك الاخره ودنا الاغاني برضه ما اكتفناش بالاغاني في- في التلفزيون وفي الفساد الفساد الذي ما ترك بقعه من بقاع الارض الا غرف فيها ودناها للاموات الاموات اللي هم مواضع العظه ومواضع الحكمه يا سلام واحد من لا يغفل ولا ينام النبي العظيم لما كان يدخل المقابر كان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون انتم طرفنا الى الجنه ونحن لكم تبع ونسال الله لنا ولكم العافيه وكان يدخل يقول اللهم رب هذه الاجساد البانيه والأرواح الباقية التي خرجت وهي مؤمنة بك أدخل عليها روحا من عندك وسلاما من عندي ده الكلام مش مشيت سواح مسا وصباح مشيت فين يا أخوي مشيت فين مشيت فين شوف ده واحد من الصالحين كان أتى يزور المقابر وانقطع عن زيارتها قال فنمت الليلة فرأيت الأموات يأتونني في المنام ويقولون لي يا فلان لم قطعت المودة عنا انت جرى لك ايه ما عدتك بتسأل عننا ليه بيقول يا روح اقول ايه لما اقفل الاموات اقول اللهم انس وحشتهم وارحم غربتهم وتقبل حسناتهم ده واحدة جاية للإمام الحسن البصري بتقول له يا إمام إن أمي قد ماتت ولقد رأيتها في المنام وفي يديها أغلال من حديد قال لها استغفري لها الله فإنها من أهل الشقاء وبعد أيام جاءت للحسن وقالت له يا تقي الدين لقد رأيتها الليلة تلبس ثوبا من سندس وتمشي في رياض الجنة فلما سألتها ما الذي حولك من العذاب إلى النعيم قالت مر رجل صالح بالقبور فقال اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواء أبصارها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها فأمر الله ملائكة العذاب أن تنقل أصحاب المقابر من العذاب إلى النعيم فكنت ممن شملتهم رحمة الله
يا سلام يا سلام بعد ما توحد
يعني الكلمة الطيبة صدقة كلمة طيبة صدقة شوف الحبيب النبي عشان خاطر يراقب الراجل في أهل بيته ويحبب الناس في بعضهم يقول لها ما تنسيش دي تحط شوية ملح. ده الراجل بتاعك في الحلال النهارده الآن رجل. في البيت تبقى لابسة جلابية ريحتها بصل وثوم وساعة ما تنزل عشان تروح هنا ولا هنا تقعد ساعتين في المراية مع ان النبي قال ايه؟ ده النبي قال اذا استعطرت المرأة يعني وضعت العطر ومرت على القوم فشموا رائحتها فهي زانية وكل عين تنظر إليها زانية المسألة خطيرة مسألة خطيرة
ألا عايز حذر إن الساعة آتية
أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى شوف الحبيب النبي ولا تبتكي بفرس عشان خاطر الراجل ينغرس المودة وتنغرس الرحمة في قلب أهل بيته عشان ما يبصش لحد تاني
ومن هنا فإن الإسلام الحنيف من حيائه قالت المرأة للرسول فكيف أفعل ذلك يا رسول الله قال الحبيب يا عائشة خذيها فعلميها كيف تفعل ذلك وقال سيدة عائشة تعرفت الحكم ده النبي كان أشد حياء من العذراء في خدرها كان شديد الحياء
كان شديد الحياء
يبقى الصلاة والصوم إلا أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة رحمة بها من الله لأن الصوم لا يتكرر في السنة غير شهر واحد إنما الصلاة خمس مرات في اليوم فحتى لا يشق ذلك عليها إذا ما اجتمعت الفرائض فإن الله عافاها من الصلاة أيام حيضها ونفاسها ولكنه أوجب عليها قضاء ما أفطرت في رمضان طيب وإيه كمان قراءة القرآن يحرم عليها أنها تقرأ القرآن أيام الحيض والنفاس
طب ما تذكرش الله لا تذكر الله ذكر الله ما فيهوش حاجة إنما القرآن لا ما تقرأش قرآن أيام الحيض والنفاس لا تقرأ القرآن أمال تذكر الله تذكر الله لأن ربنا لم يمنع أحدا من ذكر الله حتى وهو على فراش الموت يعني ده بيقول يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ده النبي بيقول ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الوارث اللي هو الفضة والذهب وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قلنا بلى يا رسول الله قال ذكر الله
قال ذكر الله فلا شيء عليها إذا ما ذكرت ربها وهناك كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتين دول خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
وايه كمان بعد قراءة القرآن ألا تمس المصحف لا يمسه إلا المطهر فالحائض والنفساء يحرم عليهما مس كتاب الله ليه؟ لأن هذا الكلام كلام الله لا يقربه إلا الطاهر من الجنابة ومن الحيض والنفاس وايه كمان قال لك دخول المسجد ما دامت حائضا او نفساء فدخول المسجد حرام عليه
الصلاة والصوم وقراءة آيات من القرآن ومس المصحف ودخول المسجد لأن هذه المساجد مسكن الملائكة والملائكة تتأذى من دخول الجنب ومن دخول الحائض والنفساء ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بيقول حبيب النبي ان للمساجد اوسادا ثلاثاؤهم الملائكه ان غابوا افتقدوهم فان كانوا مرضى عادوهم وان كانوا في شده دعوا الله لهم
يقول ان المساجد لها اوساد الناس اللي بتواظب على الحضور في صلاه الجماعات في المساجد اسمهم اوساد المساجد مين اللي بيقعد معاهم الملائكه الملائكه ثلاثاؤهم يوم الملائكه ما تيجي ما تلاقيش وتد من الاوساد اللي دايما قاعدين محافظين على الفرائض تسمع اين فلان ولما حضرت قالوا بعض يقابلوا الحفظة اللي كانوا ماسكين الوردية ما احنا علينا ورديتين وردية من العصر لغاية الفجر ووردية من الفجر لغاية العصر علينا ورديتين في النبي ما قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار
ناس تمسك من العصر
لغاية الفجر وملائكة تمسك من الفجر لغاية العصر يعني دول اسمهم الحفظة الملائكة تسأل بعضها هو فلان ما جاش النهارده يصلي العصر ده مريض الملائكة تاخد بعضها وتروح له البيت
تدخل عليه البيت تزوره تعوده وإذا حلت الملائكة ذهبت الشياطين
ولذلك لما النبي كان قاعد مع سيدنا أبو بكر ذات يوم دخل أحد السفهاء فسب أبو بكر فسكت أبو بكر ثم عاد السب فسكت أبو بكر ثم عاد السب فرد ابو بكر فقام النبي من هذا المجلس فجرى وراءه ابو بكر لماذا قمت يا رسول الله قال له يا ابا بكر انه لما سبك اول مره قيض الله لك ملكا يرد عليه ولما سبك مره ثانيه قيض الله لك ملكا يرد عليه فلما سبك الثالثه ورددت انت عليه ذهب الملك وقعد مكانه شيطان فكرهت ان اجلس في مكان فيه شيطان ذهب الملك وقعد مكانه شيطان فكرهت ان اجلس في مكان فيه شيطان
يا سلام ده النبي بيعلمنا كيف نعامل السفهاء النبي بيعلمنا كيف نعامل السفهاء إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت ده سيدنا الإمام الشافعي رضوان الله تعالى عليه طالع من صلاة الفجر في يوم وماء الوضوء يتقاطر من لحيته وإذا بأحد السفهاء ينادي عليه ويقول له يا شافعي أنت فاسق فاجر فقال له الإمام العارف بالله اللهم إن كان عبدك هذا صادقا فيما رماني به فاغفر لي وارحمني وإن كان غير ذلك فتب عليه وسامحه يا رب العالمين
أي أيوة والله
شوف الأدب والأخلاق واحد بيقول لي واحد من يعتبر من خيرة خلق الله ده منسب للنبي من جهة أمه ومن جهة أبوه ومراته منسبة لل... لسيدنا عثمان بن عفان يعني الراجل كله نور واحد يعني أو ما تعرفش كان شارب بيرة شارب كونياك شارب ناقع الصرم الغزالة شريدت ما لهاش حد يشتمه غير فلا يقدر الشافعي يقول له انت اللي كذا وكذا وكذا الناس ما بتعمل كده ابدا تفعل يا رب اذا كان الرئيس ده صادق فيما رماني به فاغفر لي هم وما رضاش يقول وان كان كاذبا حتى ما رضاش يسند اليه الكذب قال وان كان غير ذلك
فتب عليه وسامح ما رضاش يقول وان كان كاذبا لان كلمه كاذب دي كلمه خطيره قال لا ان كان غير ذلك فتب عليه وسامحه حسن البصري يجي له واحد يقول له ان فلانا كان يذكرك بسوء فلان كان بيتكلم في حقك يوم الحسن يبص للراجل اللي بينقل الكلام يقول له والله
ما احسنت الى صديقك ولقد اسات الي قال له ليه قال له اذعت اسرار مجلسه وابلغتني ما اكره ولكن ارجع الى صاحبك وقل له الحسن يقرئك السلام ويقول لك اعلم بان الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامه تجمعنا والى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين
ادي حل المشاكل ودي الاخلاق اللي النبي علمها لاصحابه ولذلك ربنا أكرمهم كرم لا مزيد عليه عاشوا عيشة راضية وماتوا موتة راضية أنا عايزك توحد الله تقول لا إله إلا الله هم المسلمين يوم طلعوا من مكة كان معهم إيه؟ مش حاجة. ربنا قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون تجمعهم حاجة طلعوا من مكة معهمش حاجة خالص جه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم يا أهل المدينة كل واحد منكم ياخد واحد من المهاجرين يعيش معاه يعيش معاه لأن المهاجرين طالعين لا مال ولا متاع ولا درهم ولا دينار
ولما النبي اخى منهم ما صبرش غير سيدنا علي كان وصل متاخر المدينه لانه كان نايم مكان النبي في الفراش النبي ما لقاش حد يا اخي بينه وبين علي قال له يا علي اما ترضى ان اكون انا اخاك
خلينا احنا الاثنين اخوان انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعد
يوم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تقع قرعته مع سعد بن الربيع رضي الله عنه سعد بن الربيع من أهل المدينة وعبد الرحمن بن عوف من أهل مكة سعد بن الربيع من الأنصار إنما عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين يوم يعمل إيه خد بالك بس النبي ربى النفوس إزاي النبي ربى رجال ما رباش خنافس ولا بلطجية ولا زلنطحية النبي ربى رجالة النبي ربى رجالة كان الواحد منهم لو وزنت به الدنيا لرجح بالدنيا وما عليها ومن عليها رجال انا عايزك توحد من لا يغفل ولا لن تقول لا اله الا الله النبي ربى رجال ربهم على الصدق والامانه
ما ربهمش على ما كانوش شوية هرمية وشوية نشالين لا كل يوم واحد يقول لك مختلف مليون ومليون ونص تعالى شوف الرجالة اللي النبي ربها عبد الرحمن بن عوف نزل على سعد بن الربيع بطريقة المؤاخاة أم سعد قال له عبد الرحمن مش لازمك فلوس قال له قال له طيب انا متزوج اتنين ممكن اطلق واحده منهم ولما تنتهي عدتها تتزوجها انت وربنا يبارك لك قال له انا في غنى عن هذا طب يا اخويا مش لازم اي خدمه قال له عايزك منك خدمه واحده بس تخدمني خدمه واحده بس قال له ايه قال له تقول لي اين سوق المدينه الناس بتبيع وتشتري فيه عايز اشتغل عايز اشتغل انا عايزك توحد الله ما هو النبي اول ما نزل المدينه عمل للمسلمين سوق مخصوص قال لهم اشتغلوا مع بعض هنا تبكم اليهود النبي كان عالم اقتصاد عالم اجتماع عالم عقيده عالم تشريع قال لهم احنا لابد نستقل اقتصاديا مالناش دعوه لا نبيع لليهود ولا نشتري من اليهود امال ايه امال ايه امال الخيبه اللي حلت بينا ما, ما يحللناش الدكتور الا اذا كان نصراني الصيدلي نصراني البقال نصراني طب ما هو بياخد فلوسك يا مدعي تبشير ويعلن ان يعلن عن مسلمين خايبين مش ليه بنخاف إيه، طب وده اسمه كلام النبي اول ما نزل المدينه عمل صوت مخفوف وبعدين من الخيبه اللي حلت بالبشر ايه ان احنا نسمع دعايات يعني تبقى راكب الاتوبيس تسمع يا سيدي ما يلي اول ما واحد نصراني يفتح د- دكتور يقوم يبعت اثنين ستات يركبهم الاتوبيس يقول لهم اعملوا دعايه يعملوا دعايه ازاي واحده تقول للثانيه شفت بقى يا ام محمد يا مش ام محمد دمك ايه شفت يا ام محمد رحت للدكتور علي والله ما رضى يكشف عليا الا لما دفعني الكشف وانا معيش فلوس قلت له يا بيه ده انا معيش فلوس قال لي همشي اطلعي بره فرحت على طول الدكتور بطرس قال لي مش واخد منك فلوس والمسيح الحي ماني واخد منك فلوس وبعد ما كشف عليا مجانا اداني كمان 2 جنيه وقال لي خد اشتري بيهم دواء يقوم اللي واقفين في الاتوبيس يقوم يا سلام ايوه يا عم مسلمين وبتاع ايه يا عم سيبك ده المسلمين دول دول- دول دول طلعوا يعني كده مقلب انما شوف الناس اهي ده الرحمه ده الرحمه وده التجاوب يا راجل اتق الله اتق الله يجب بقى ان يكون عندنا وحي ويقظه تبص تلاقي الاتوبيس كله علق بقى على الكلمتين دول وعالجها ببلاش وكرمها وجاب لها الدواء انما المسلم ده بقى ما عادش ينفع خالص حتى عارف انت شايف اللي بيتكلم شكلها ايه ملتها ايه هو كل ما يقولوا كلمه نسبح بالحمد على طول مش تاخد الكلام وتدرسه كويس زي ده كنا مطلعين بالجيران بيقول لك ايه بيفحروا في القصر العيني لقوا جثه كليبر قلت سبحان الله احنا خلصنا يحيى في وادي النطرون يطلع في ابنك كليبر في القصر العيني وحد عارف بكره هيطلع ايه ما يمكن يصحوا معاه ونبقى داخلينه سوا كده بريء كده بريء يا جماعة خازوق يعمل لك ليبر ضريح برضه يقول له سيدنا كليفة ما لكن مرة واحد جاي من الفلاحين بصيت لها لا بيحك ظهره في مزرعة أحمد ماهر والنقراش يا ابني بتحك ظهرك فين؟ قال مش هنا اتنين أولياء نايمين اتنين أولياء ده أحمد ماهر باشا اللي كان رئيس وزراء وسيدنا النقراش وصاحب المقام الرفيع أي مصيبة وبقى والله العظيم اي حاجه نكبرها ونضخمها و... وخلاص خلاص بقى المسلمين دول ما ينفعوش ابدا والتانيين هم اللي ليه كده ليه تسمع الشائعات ده ربنا قال ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم هذا بهتان عظيم وبعدين ده الاسلام رحم بين اهله النبي اول ما نزل المدينه بنى المسجد وبنى سوق للمسلمين قال لهم بيعوا واشتروا فيه واحد يهودي كان يملك بير ميه اسمه بئر روما وعمال يبيع للمسلمين ما هي فرصه بقى المسلمين داخلين لسه المدينه وما فيش ميه حلوه غير في البير بتاع اليهودي يلا الكوز بدرهم اتفضل بيع واشتري قام النبي قال لا ده احنا عايزين نستقل اقتصاديا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر من منكم يشتري هذا الماء ويكون له به نهر في الجنه قام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال انا يا رسول الله روح يا عثمان اشتريه راح قابل اليهودي قاب- قابل بيجن قال له يا بيجن قال له نعم قال له انا عايز اشتري البير بتاع الميه قال له تشتري البير وقف حالي قال له اسكت ده انا هديك فيه 4000 درهم قال له لا اشتري نصه وانا نصه من يهود شوف بيبيع البير بالنص بيبيع البير والنص ده احنا وقعنا ومحدش تنفع علينا قال له زي بعض يلا خد الاربع تلاف في نص البيت قال له خلاص انت تمسك يوم السبت يا عثمان تمسك تبيع يوم السبت في نصيبك يوم السبت ما هي المايه مش هتنقسم زي ما كانوا خدوا القناة في 67 وقالوا احنا ناخد نص القناة وانتوا تاخدوا نص القناة وبعد ما كانت القناة تحت اسم مشهور احمد مشهور بقت اشكول احمد اشكول قال له انت تاخد النص واحمد ايوه ال- ال- عثمان يمسك الحد اليهودي يمسك إيه؟ وهكذا عثمان يمسك السبت اليهودي يمسك الحد عثمان الاثنين اليهودي الثلاث يا عثمان قصد والله العظيم دي فكره يا مسلمين قالوا نعم يا اتباع سيدنا محمد قالوا نعم قال لهم اليوم تحت اهو السبت والاثنين والاربع والجمعه تعالوا خدوا الميه بتاعتكم لمده يومين تيجوا تاخدوا السبت تاخدوا السبت والحد تاخدوا الاثنين تاخدوا الاثنين والثلاث خزنوا ميه اليهودي يمسك اليوم بتاع يوم الحد ما فيش ولا زبون يروح يقول له انا عايز ميه ادي المسلمين ادي المسلمين اللي بتفهم ها ادي المسلمين قال له يا عثمان قال له نعم قال له انت خربت بيتي قال له الله يخرب بيتك قال له اشتري البير بقى كلها النص اللي فاضل اشتريه قال له هو ده المطلوب اثبات هات هات النص اللي فاضل اشترى البيت يعني ضحك على اليهودي ده المسلمين انا عايزك تجمع الصلاه على حبيب النبي سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال لسعد بن الربيع اين سوق المدينه قال له تعال اوريهولك انت معاك فلوس منين قال له هم الحكايه كلها اربع دراهم كنت يعني مخبيهم من المشركين في طرف الجلبيه ومخيط عليه والاربع دراهم هيعملوا ايه؟ ده الدرهم اياميها كان يساوي خمسه تعريف هو النهارده بيساوي بلغه الكويت 2 جنيه ونص تعال درهم تعال يا عم انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ قال له عايز توريني السوق نزل بالاربع دراهم لقى واحد بيبيع جبنه بنسميها جبنه جريش يبيعهم بتانا عم شويه الجبنه دول قال له والله بقى هي اللي فاضله معايا خدهم باربع دراهم سيدنا عبد الرحمن قال يا من انت كريم يا رب خدهم باربع دراهم اخر النهار جماعه نازلين السوق يبحثوا عن جبنه ما لقوش ابدا غير مع عبد الرحمن تبع لنا الجبنه دي بكام يا عبد الرحمن قال لهم ب 40 درهم الله يربحك يا عم خلاص بقى باعها بأربعة بأربعين وراح آخر النهار قال لسعد بن الربيع شوف لي بقى جواز هو الفلوس بقى مشت في إيده إيه ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبع الله يعطي من يشاء فقف على حد الأدب أربعة كسبوا أربعين يبقى الدرهم بعشرة قال له جواز قال له راح خطب له بنت الحلال وكان زمان بقى شوف كتب الكتاب الخطبة وكتب الكتاب والدخل في ليلة ما كانش فيه نشا فريق واحد النهارده بيقول لي انا خاطب من سنة 75 امال يا ابني عبال ما تكتب تبقى تكتب لغاية 85 وبعدين عبال ما تدخل يكون عام 2000 وعبال ما تخلف يكون ملك الموت بيقول لك يا لسه يا نور العين انما كان زمان المسائل كده ماشيه ما فيش تعقيد شوف عبد الرحمن كسب وجيه بال 40 درهم كسب 36 قال له عايز اتجوز طب 36 درهم هيعملوا ده الدرهم كان يساوي خمسه تعريف ابدا ده كانوا زمان بيتجوزوا بصوره الفاتحه والله كان يجي واحد للنبي صلى الله عليه وسلم النبي يساله النبي كان اول ما يسال بعد الدين يقول له انت متزوج كانت الحته دي تهم النبي قوي ليه؟ لان شراركم عزب الرجل العازب شر النبي عايز يعصم الناس يعصمهم بايه؟ بالزواج يعصمهم بالزواج فكان يجي الواحد للنبي النبي يقول له أمعك ما تتزوج به يقول له لا يا رسول الله يقول له التمس ولو خاتما من حديد يقول له لا أجد يا رسول الله يقول له أمعك شيء من القرآن يقول له نعم معك ايه يقول له الفتحة يقول له اذهب فتزوج بها من شئت هي المسألة مسألة فلوس نروح النهارده بلد اسمها فرسكور جنب دمياط بيقول لك الجوازه ما تقلش عن 8000 جنيه. اول ما تروح تخطب البنت شوف شوف شوف العادات الجاهليه تروح تخطب البنت اذا عجبت هي هتدخل لك بكوبايه شاي شوف الطريقه بتاعت الطريقه الفرسكوريه بقى ها تدخل لك بكوبايه شاي عجبتك تيجي كده لا- لا- في ايدك اللي فيه نصيب 50 جنيه 100 جنيه وتحطهم في الطبق اسمها حلاوه الطبق دي ترمي بياضه اسمها مسح فور ملهاش قيمه دي كل واحد بقى وانت لان فرسكور كلها بتشتغل في الكويت وليبيا والحتت دي فلوس كلها ملبيه فلوس مكوته فلوس ملايينه بالبترول وبعدين يجي بعد- يجي المهر بقى ما فيش مهر هناك اقل من 2000 جنيه ده اسمه بقى غلبان وقع من السبنت ابو 2000 ده ويجي بقى يحط على 2000 2000 او 4000 ويتباهوا بقى في عدد المراتب بنت فلان داخله باربع مراتب تبقى بنت علان تدخل بست وانتوا هتطلعوا السقف ده زي الحرامي زي- زي الحرام اللي بيقول لله ده ربنا يعلي مراتبك يا بيه. قال له علشان تسرقهم يا اخويا قال- شوف شوف المباهاة أرا- بنت فلان داخله باربع ما فيش هناك بيقول لك اقل من اربع مرات يبقى بنت فلان تدخل تدخل بست ويوم بقى الزفاف يجيبوا 100 جمع جمل عليه مرتبة وجمل عليه ايد الهول وجمل عليه الهول وجمل عليه ايد الصلايح وجمل عليه مخدة وجمل عليه ملاية قافلة من الجمال كأنها سلاح الفرسان وهي وبعدين يمكن الطلاق يتم قبل شهر الحج ويرجعوا الشيلة دي كلها تمثال تاني ده النبي قال أقلهن مهرا أعظمهن بركة واحد من لا يغفل ولا ينام يعني كان الواحد يدفن مراته الظهر الجو داخل الليل بتعمل ليه كده يقول اخشى ان اموت فالقى الله عتبا ودي عبد الرحمن تزوج في ليلتها وصلى الفجر ورا النبي قال له عبد الرحمن مالي اراك اصفر الوجه قال له تزوجت الليله يا رسول الله قال له بارك الله لكما في ليلتكما وتنتهي ادي الحياه دي الحياه الاسلاميه وحد الله قل لا اله الا الله يبقى يحرم على الحائض والنفساء الصلاة والصيام وقراءة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد والطواف بالبيت الحرام والجماع بين الرجل وزوجته ما دامت حائضا حرام أسأل الله أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا الرزق الواسع وأن يتوب علي وعليكم إنه حميد مجيد وإلى أذان العشاء بإذن الله تبارك وتعالى